اصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن ولكم تلا القرآن يستشفي به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحبة سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته اشتقت إليكم في صحبتكم ورفقتكم لننزل تلامذة نجباء وأضيافا يفتخرون بضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم معه هذه التعوذات والتحصينات النبويات المباركات من الشرور والمفاسد والأخطار والأضرار في الدنيا والآخرة واليوم إن شاء الله تعالى لقاؤنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعوذات النبوية المباركة لقاء خاص جدا جدا جدا ليه لقاء خاص؟ لأن تعوذ النهاردة تعوذ من حبيب لحبيب لا ده مش من حبيب لحبيب وبس ده تعوذ الصديقية تعوذ البكري التعوذ البكري الصديقي إنه تعوذ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر في الجنة وأرأف أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمة رسول الله أرأف ولو كنت متخذا غيلا غير اتخذت أبا بكر أبو بكر الذي قاله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن الله معاه فالله سكينة عليه عليه يعني على النبي والسلام سزاله ست عليه يعني السكينة نزلت على سيدنا النبي ونزل بنص تعال نشوف هو الصديق هو خف هو كمان خايف من ايه يا بابا ده النبي عليه الصلاة والسلام بشر بالجنة وقال خايف من ايه قال حماية من ايه بقى ابو بكر خايف على نفسه اه طالب الحماية اه عايز يتعلم حاجة اه طالع نشوف هنا روى الإمام أبو داود مذي والإمام النسائي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله شوف أبو بكر الصديق بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اتنين حبايب مع بعض يا رسول الله مين اللي بيقول أبو بكر يا رسول الله مرني بكلمات قولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت أو في رواية علمني كلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت يا سلام شوف أبو بكر ما قالش ده أنا في الجنة أروح أتعلم ليه بقى ما قالش ده أنا بقيت في القرآن ثانية اثنين يذوم في الغار ما قالش ما أنا ضامن الجنة بقى والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي إن أنا الصديق وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ما قالش ضمنا الجنة الواحد فينا دلوقتي بيصلي ركعتين ويبوس ايده وشه وظهر ويفكر انه مسك مفاتيح الجنه في ايده ولو صام رمضان يقول لك ده انا في الدرجه المية في الجنه إيه يا عم اصحى اصحى في رجاء اه بس لازم يكون عندك في خوف الطائر يطير من من غير جناحين لازم الجناحين ينفع جناح واحد لا لازم الاثنين يبقى في خوف وفي رجاء عندك رجاء ان ربنا يتقبلك وعندك خوف ان ربنا يردك أبو بكر جاي يتعلم أهو رضي الله عنه قال له مرني بكلمات يا رسول الله أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت وظيفة يعني صباحا ومساء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وعايزك تركز ده أنا قلت لك لقاءنا خاص جدا لأن مين هيوصي مين حبيب بيوصي حبيبه يعني وصية من الحبيب الغالي للحبيب الغالي يعني وصية تتكتب بمية العين مش بمية الذهب مية العين قليلة عليها يعني وصية لازم نحطها تكفؤ راسنا ايه بقى الوصية هيقول له إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا بكر والكلام ده هنا كلنا يا أبا بكر قل قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وينفع تقول أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه يبقى تقول وشركه ومرة تقول وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم يا أبا بكر قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك صباح المساء تيجي تنام بعد الفجر قبيل المغرب قبل ما تنام دي روشتة نبوية آه روشتة نبوية دي فايدتها إيه؟ دي فايدتها كبيرة واسمع وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن اسمع وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قلنا فايدة التعوذ الصديقي ده لا بالنسبة لأبو بكر الصديق إن هو هيأمنك شر نفسك وشر الشيطان الله كأن التعوذ ده عايز يحصنك من مصدر الشر في العالم مصدر الشر في العالم النفس الأمارة بالسوء والشيطان الخبيث والسوء اللي هيطلع من النفس والشر اللي هينبعث منها والسوء اللي هيطلع من الشيطان وينبعث منه يا يوصل لك انت يا يوصل لغيرك فانت بتطلب من ربنا الحماية من حاجتين هم مصدر الشر في العالم نفسك الأمارة بالسوء والشيطان الخبيث وبتطلب من ربنا انه يحميك من نفسك ومن الشيطان وان يحمي الناس منك ومن الشيطان يعني انت ما بتدورش على الحماية لنفسك بس لنفسك ولإخوانك اوعى تنسى اخوانك انت بتقول اياك اعبد واياك استعين اهدني الصراط المستقيم تبقى صلاتك باطله وتبقى محرف للقرآن بتقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بتتكلم بلسانك ولسان خواتك المؤمنين فأنت لما تسأل ربنا يحميك وينجيك من نفسك وشيطانك اسأل لإخواتك آه وده الحديث ده بيعلمنا كده تعوذوا بالله من شر نفوسكم الأمر بالسوء ومن شر الشيطان تعوذوا بالله من شر النفس والشيطان الواصل إليكم أو الواصل إلى إخوانكم ليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي ويكره له ما يكره لنفسه قال له قول بقى إيه ثلاث مرات كأن كل ثمان ساعات روشتة يعني إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك قل اللهم فاطر السماوات والأرض يعني إيه فاطر فاطر يعني خالق على غير مثال سابق يعني أول في حد خلق آه، السماء والأرض قبل ربنا سبحانه وتعالى حاشا لله يبقى فطر يعني خلق قبل أن يخلق أي أحد ولن يخلق أحد أي حد خلق قبل ربنا حاجة؟ لا هو الذي تفرد بالخلق سبحانه وخلق السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سابق يعني لم يخلق أحد من قبل الله عز وجل سماء ولا أرضا فاطر السماوات والأرض اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الغيب الحاجة اللي بعيدة عنك المخفية عنك الشهادة الحاجة اللي قدام منك رب كل شيء ومليكه رب ومليك مليك مبالغة من ملك زي قدير وقادر ومالك فاحنا بنقول رب كل شيء ومليكه الرب يعني الذي يوالي على عباده النعم ويربيهم بنعمه ويتكفل بأرزاقهم وأخلاقهم المليك يعني الذي يتصرف في كل شيء ما هو ممكن واحد يكون بيأكلك ويشربك لكن ما يقدرش يتصرف في حاجة تبعك ولا يؤمر وينهى فيها لكن رب العزة يكفل لك الطعام والشراب وكل شيء ويأمرك وينهاك ويتصرف فيك لا يسأل عما يفعل هم يسألون يبقى أنت جبت صفات الله وبتعظم ربنا عشان تطلب منه يحميك من نفسك ومن الشيطان اللهم رب السماء اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعبدك وحدك ولا أعبد سواك ولا أعبد غيرك أنت المعبود بحق يا رب اطلب بقى أنت كده مدحت الله وأثنيت عليه وعظمته وهو العظيم العزيز اطلب أعوذ بك من شر نفسي شر نفسك اللي هو إيه شر نفسك إن نفسك تقودك إلى المعاصي شر نفسك ان اللي جواك من الامور الض- ال- الباطنه السيئه يطلع بره الكبر يعني ان الواحد يتكبر ما هو ده شر النفس ان الواحد يتكبر على عباد الله احتقار عباد الله العجب بالنفس ان الواحد دايما كده لما يعمل اي عمل يقعد يبص لنفسه انا اللي عملت مش انت اللي عملت ربنا اللي قواك العجب بالنفس يعني الواحد ينسب العمل لنفسه لا يا ابني انسب العمل لله عز وجل اي واحد يقول لك انت عملت كده قول له لا امال مين قول له الله عز وجل سبحان الله لما ال- العرش بتاع بلقيس جيل سيدنا سليمان قال ايه قال ايه هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر من فضل ربي كل اللي يقول لك منين ده قول له من فضل ربي يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أعوذ بك من شر نفسي يعني إن اللي جوايا من الكبر يطلع على الناس لا يا رب ارزقني التواضع او اني ان انا اعجب باعمالي وانسى ان انت اللي اعنتني يا رب واقول انا اللي عملت والحقيقه ان ربنا هو اللي عمل سبحانه وتعالى هو اللي اعان هو اللي قوى سبحانه وتعالى اعوذ بك من شر نفسي شر النفس اللي هي يدخل فيها كل انواع المعاصي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فأي سوء تقع فيه ترك صلاة النظر لما حرم الله غيبة كذب عدم إتقان للعمل عدم بر للوالدين كل ده من شر النفس أعوذ بك من شر نفسي نجيني من هذه الأمور السيئة التي تفكر فيها نفسي وهناك دعاء آخر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لحسين هذا الرجل الصحابي قال له أسلم كان لسه كافر أسلم وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن فراح حسين أسلم قال له قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي رشدي يعني التوفيق للطاعة يا رب كل حاجة فيها طاعة وفقني ليها وألهمني حبها ألهمني رشدي وقني شر نفسي يعني أن تنحرف نفسي ناحية المعاصي حتى لا ينسحب البساط من تحت أرجلنا ال الوقت يداهمنا إيه، وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه طب الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير من أعدى أعدائنا الشيطان أعوذ بك من شر الشيطان أن يوسوس لي بمعصيتك أعوذ بك من شرك الشيطان يعني إيه من, الشي... من شر الشيطان وشركه يعني أن يوقعني في الشرك بك يا رب أظل موحد يا رب طب لو قلت أعوذ بك من شر الشيطان وشاركه أعوذ بك من شر نفسي ومن, ومن شر الشيطان وشاركه الشرك يعني الشباك يعني مصايد الشيطان يبقى أعوذ بك من شر الشيطان وشركه يعني أنه يخليني أكفر أو أكون مشرك أعوذ بك من شر الشيطان وشركه يعني أن أنا أقع أقع في حاجة من المصايد بتاعته مصايده إيه؟ ال- الجهل النساء المال أي حاجة في الحرام هي دي مصايد الشيطان فأنت تسأل الله أن يعيذك من شر الشيطان ومن مكر الشيطان والشيطان ما بيكلش بيقول إيه ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يبقى الشيطان واخد عهد يزين يزين يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا والشيطان ليه هدف كبير يدخل الناس النار وعشان يدخلهم النار بيحاول ي- يا إما يخليهم كفرة أول حاجة فأنت بتقول أعوذ بك من الشيطان وشركه طب ما عرفش يخليك كافر أو مشرك وأنت تقول لا إله إلا الله هو يقول لك مشرك أو كافر تقول له لا إله إلا الله ينزل الأرض على طول الشيطان بيقول أهلكت بني آدم بالذنوب والأهواء وأعتم في الذنوب والمعاصي واتباع الهوى وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار يو- أنا وقعهم في الذنوب ولا إله إلا الله استغفر الله يهد كل اللي عملته طب ما عرفش يكفرك الشيطان يعمل إيه دي مصايد الشيطان بقى عايز يكفرك ما عرفش يوقعك في البدعة بعد الشرك البدعة يخليك تعمل حاجة ما هيش على هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو تزود حاجة في دين الله أو تخترع, تخترع أي شيء وتلزقه في الدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ده الزاني ممكن يتوب والمبتدع صعب أنه يتوب لأن المبتدع معتقد أنه على صح والزاني عارف أنه على حرام تيجي تفكره وتخوفه وخاف ويرجع أما المبتدع تقعد تناقشه كلم حيط أحسن لك وما تكلموش لكن ربنا يهدينا ويتوب علينا المبتدع يبقى الشيطان لو ما عرفش يكفر الانسان شرك الشيطان يعني شباكه ومصايده ما عرفش يكفره ويقعوا في البدعه طب ما عرفش لا ده انا على السنه وعلى التوحيد يحاول يعمل ايه يوقعه في الكبائر يزين له الزنا مرافقه النساء الربا الكذب الغيبه الكبر التعالي على الناس قطيعه الرحم اكل الحرام ما عرفش لا ده انا موحد وعلى السنه وما عنديش بدعه ولا اقع في الكبائر واموت وما ازنيش واموت وما اكلش حرام زي رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله موحد على السنة لا يقع في الكبائر ما بيسيبكش الشيطان برضه ما هو عنده مصايد كل واحد ليه مصيدة يجي عليك بقى يقول لك ايه يسيب الفرائض ما انتش عايز تكفر ولا تبتدع ولا عايز آه، تقع في الكبائر ما تصليش سيب الفرائض مع رحت عملت الفرائض يحاول يشككك فيها لا صليت ركعة صليت ركعتين يخلي فلان شايفك زود شوية خلاص يحاول يبعدك عن السنن والنوافل يحاول ان هو يشغلك بحاجة مش وقتها هي حلوة بس في حاجة تانية أحسن منها يضيع عليك بدل ما تاخد في العمل 100 حسنة يخليك تنشغل بعمل فيه 10 حسنات أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا يعني أن أنا أرتكب معصية أو أجره إلى مسلم يعني أنا أكون سبب في إضلال مسلم أعوذ بك أن أنا أعمل معصية على نفسي وأعوذ بك أن أنا أقول لواحد يعمل معصية اللي بياخد صاحبه يروح السيمة واللي بتاخد صاحبتها وتعلمها التبرج واللي بيعملوا اللي بيعلموا الناس المعاصي اللي بيفسدوا الزوجة على الزوج والزوج على الزوجة والموظفين على الناس اللي بيشتغلوا عندهم أعوذ بك أن أ- أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده اللي يفسد واحدة على زوجها أو واحد على مراته ليس منا لأنه جر السوء يعني دخل السوء على المسلمين اللي يروح لواحد بيشتغل في شركة أو في مكان وي- ويلعب عليه ويقول له سيب وأنا هديك أكتر وأعمل ويهد شغل الآخرين وياخد موظفينه ده بيجر السوء للمسلمين ختاما تعوذ أبو بكر الصديق هيحمينا من أصل الشرور وإن شاء الله نعيش في سلام تقول إيه بقى اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم تقولها إمتى؟ إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك اللهم ألحقنا بالصديق الأكبر اللهم ألحقنا بالنبي الأنور صلى الله عليه وسلم وأعذنا مما أعذته منه يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله أعلم كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن ولكم تلا القرآن يستشفي به